يَا أَخِي يَا أَخِي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ومولانا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم إخواني في الله بدأنا أعظم رحلة في الوجود كله بدأنا أعظم رحلة بدأنا الطريق إلى التوبة بدأنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى منظر كل عاصي منظر كل إنسان مدبر عن الله منظر الشباب في حفلة مارينا الأخلانية إخلانية حفلة تياستو طبعا اللي يعرف الأسماء دي هم الشباب حفلة تياستو الشاب بيبقى مبهور يقول لك ده أكبر دي جي في العالم كله ده أشهر دي جي في العالم كله تيستو ده هيشهد عليكم قدام ربنا يا كل واحد حضرت الحفلة بتاعته هيقول يا رب انا كنت كافر وكنت محتاج حد منهم ينقذني ويكلمني ينقذني من الكفر اللي انا فيه كلهم وقفوا يرقصوا حواليا ومحدش عرفني الطريق محدش عرفني الطريق منظر الشباب في الحفله ديت زي منظر بالظبط يا جماعه اما تدخل مستشفى تلاقي 20000 جثه مرميه ايه ده 20000 واحد في غيبوبه يا ينقذوا يا ينقذوش امتى هيفوقوا وامتى هيتوبوا وامتى الناس هترجع لربنا سبحانه وتعالى منظر الشباب امبارح في المباراه بتاعت مصر الناس بتصلي التراويح وهم قدام الشاشات قدام الشاشات بيعملوا ايه في هذا الوقت الخطير اللي الكل بيسترضي بيه ربنا سبحانه وتعالى منظر الشباب في حفله قريبا برضه كانت في الساحل الشمالي حفله ديفيد فانتيتا برضه كل الاسماء دي يا جماعه اسال ابنك هو هتلاقيه يعرف الاسماء دي كويس جدا حفله ديفيد جيتا والالوف خارجه من الحفله واحد جايب سي دي دين وبيديه لشاب من الشباب اللي لسه خارجين حفله حسبوا ال DJ ال CD بتاع الحفله طار بيبص فيه لا اسمه دين اسمه سيدي ديني انهار من البكاء وقع في الارض من كتر البكاء هو لسه ربنا بيبعت لي رسائل هنا دين هنا هو لسه في دين في المكان اللي احنا فيه ده الشباب هناك لما تيجي تكلم حد عن ربنا يبص لك هو لسه في دين هنا اصلا هو لسه في حد بيتكلم في المواضيع دي هو لسه في حد مستعد ان هو ينقذنا من اللي احنا فيه بدانا يا جماعه المرحله الاولى من المراحل بتاعه الرحله بتاعتنا رحله التوبه الى الله كل مرحله مقسمه لمحطات المرحله الاولى يا جماعه مرحله اليقظه يعني ايه اليقظه يعني واحد نايم الساعه 6 ل 10 والقطر الساعه 6 بيهزوه اصحى اول ما يصحى يعمل ايه يبرق عينيه وبلهفه يقول القطر فات ولا ايه هو ده اللي احنا عايزينه ان ي- الشباب يحسوا ان العصاه يحسوا ان كل واحد مننا مننا لان كلنا مذنبين كل واحد مننا يحس ان القطر هيفوته يقوم مفزوع يقوم مفزوع الناس الوقت بتطلع على الساحل الشمالي وعلى المصايف بيقطع 300 و400 كيلو متر عشان شويه هواء عشان شويه هواء يخلص بيهم من حر البلد اللي هو فيه سواء حر القاهره ولا حر المنصوره ولا عايز يخلص من الحر ده بيقطع 300 و400 كيلو طب حر يوم القيامه مستعد تقطع ليه قد ايه انت بتركب تكييف مركزي في الفيلا بتاعتك ولا الشقه بتاعتك بالوف مؤلفه عشان تهرب من حر الدنيا طب حر القبر طب حر يوم القيامه مستعد تهرب منه قد ايه هي دي اليقظه هي دي اليقظه يا اخواني ان نبدا نحس ان لازم نصحى لازم نفوق لازم نلحق لازم نتدارك باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا يعني بدانا في مرحله اليقظه والنهارده يا جماعه اول اليقظه اول الفوقان كله انك انت تعرف ان كل واحد فينا يعرف انت مين وهو مين من هو الله ومن هو العبد لما واحد يقف قدام وزير ولا رئيس ولا ملك ويتكلم بطريقه مش كويسه يقولوا انت نسيت نفسك ولا ايه احنا نسينا نفسنا يا جماعه احنا نسينا نفسنا ولازم نعترف ان احنا نسينا نفسنا احنا في سلسله توبه ولازم نعترف لازم كل واحد يفتكر هو مين من هو الله ومن هو انت انت مين وهو مين من هو الله سبحانه وتعالى هو مين مين اللي انت عصيتيه مين اللي انت اردت عنه مين اللي انت رغبت في كل حاجه اللي هو زهدت فيه وفيما عنده مين اللي انت اديته ظهرك مين اللي انت بعدت عنه من هو الله سبحانه وتعالى عارفين يا جماعه مشاكل الشباب دي كلها ايه عارفين مشاكل الشباب ده ايه ومشاكل العصاه ومشاكل المجتمع كله ايه في كلمه واحده ربنا قالها في القران كل المجتمع ده بيعاني من نقص احساس بكلمه واحده ربنا قالها في القران عارفين هي ايه وما قدروا الله حق قدره ما عرفوش مين هو ربنا بكره ان شاء الله هنقول مين احنا مين العبد هنتكلم يا جماعه احتمال يبقى الحلقه فيها شويه مفاجآت كده مين احنا ولكن النهارده مين هو الله من هو الله وما قدر الله حق قدره احنا قدرنا العربيات حق قدرها قدرنا الموبايلات حق قدرها قدرنا الشهادات حق قدرها انما ربنا ما قدرناهوش حق قدره لو خرجت من الدنيا وانت مش عارفه قدر العقارات مش مشكله لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الفلوس مش مشكله انما لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الله دي مصيبه مصيبه اعظم مشاعر في الوجود اللي هتحسها وانت بتسمع عن ربنا اعظم احاسيس في الوجود اللي هتحسها وانت بتتدبري في ملكوت ربنا جبريل اللي شال بجناح منه بلد وهدها كامله جبريل لما سكن في قلبه عظمه الله بقى زي الحلف البالي زي قطعه القماش المقطعه الجبل لما تعرض لمشهد من مشاهد جلال ربنا اتفتت بقى شويه تراب تذروه الرياح لازم يا جماعه لازم تحس بقلبك لازم تسمع بقلبك صوت قطوط السماوات من جلال ربنا لازم تسمعي بقلبك صوت تسبيح كل حاجه حواليكي من جلال ربنا لما تقف قدام بحر من البحار كل موجه من امواجه تسبيحه بقاله الاف السنين بيسبح سبح كام تسبيحه وانت سبحت قد ايه عبد ربنا وثابت وانت عبدت ربنا قد ايه كام موجه سبح بيها ربنا من يوم ما اتخلق لحد يوم القيامه لازم نفوق وما قدر الله حق قدره ما عرفناش من هو ربنا ما عرفناش بعد كل ايات ربنا في ملكوت السماوات والارض محتاجين ايه ما قدرتوش ربنا حق قدره يا كل بنت اتبرجت يا كل واحد عصى ربنا في يوم من الايام يا كل واحد ربنا ابتلاه ابتلاء جري على المخلوق ونسي باب الخالق ما قدرتش ربنا حق قدره يا اللي لما وقعت في مشكله نسيت ربنا ما قدرتيش ربنا حق قدره يا اللي الدنيا نسيتك ربنا ابراهيم لما قدر ربنا حق قدره بقوا بيرموه في النار وهو مشغول بالله مش بالنار يونس لما قدر الله حق قدره الحوت بقى بلعه وهو مشغول بالله مش بالحوت عايزين نقدر الله لو عرفت انت بتركع لمين لو عرفت انت بتسجدي لمين لو عرفت انت عبد لمين حياتك كلها هتتغير وما قدر الله حق قدره والله قدر الله ما تلجاش للتراب الجا لله ما تحبيش التراب حب ربنا ما يتعلقش قلبك بالتراب يتعلق قلبك بربنا التراب بيحب التراب وبيلجا للتراب وبيتعلق قلبه بالتراب وبينشغل بالتراب اخواني في الله وما قدر الله حق قدره الداء العلاج لامراض المجتمع بتاعنا كله يا اخواني في الله ايها الصائمين والصائمات ايها المتطهرين والمتطهرات ايها التائبين والتائبات عايزين نقدر الله حق قدره عايزين نعرف مين هو ربنا ربنا بعد الايه ديت جاب لك مشاهد لجلال الله ولكن جاب لك المشاهد دي في الاخره ليه لان هو ده الوقت اللي هيظهر جلال ربنا قدام الناس كلها قدام كل غافل قدام كل معرض وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه يعني ربنا بيقول لك الارض دي كانت في قبضتي طول عمرها وهي في قبضتي بس انتوا اللي مش حاسين يوم القيامه الارض تقبض يعني ايه لما واحد يقبض يعني مات يعني يا جماعه دي اخر لحظات في عمر الارض اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي دي لحظات نهايه الارض الارض ما ينفعش نتحاسب عليها ليه الارض دي الشمس على بعد 93 مليون ميل منها لو الشمس قربت الزرع يتحرق والميه تتبخر والمعادن تدوب والجبال تنصهر ما بالك لما الشمس تبقى على بعد ميل الارض مش هتستحمل والارض جميعا قبضته الارض دي بتقبض بتموت بيبقى اخر لحظات في حياتها خلاص وبيبقى في ارض تانية بنتحاسب عليها وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته هيقبض على كل مجرم فيها هيقبض على كل عاصي فيها القبض على كل اهلها والسماوات مطويات بيمينه كلمة مطويات دي تذهلك بقوة الله انا ممكن امسك الورقة دي واطويها كده ربنا المجرات والملكوت الرهيب ده يطوى بيده سبحانه وتعالى كما تطوى الورقة في يدك ولله المثل الأعلى ايه القوة دي الآية دي تبهرك بغنى ربنا لما ملك من الملوك يبني قصر ويصرف عليه مئات الملايين ما يهونش عليه يده أبدا ربنا بنى السماوات السبع وفي لحظة والسماوات مطويات بيمينه الآية دي تبهرك تبهرك بقدرة ربنا أنا ما أقدرش أطوي شجرة بإيدي ربنا يطوي المجرات كلها بايده سبحانه وتعالى بيمينه ده الارض الوحيده 6000 مليون مليون مليون طن كل ده يطوى بيمين الملك سبحانه وتعالى الايه دي تبهرك بعزه ربنا ان السماوات عامله زي الشاشه المفتوحه لجلال ربنا اول ما هيجي يوم هتتقفل فيه هيجي يوم الفرصه هتروح فيه هيجي يوم ما عادش ينفع تقول اتوب هيجي يوم ما عدناش ينفع نقول يا رب لو ما كناش قلناها الوقت يا جماعه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بكيت كم مره لان في مليار واحد بيعبد الصليب على وجه الارض بكيت كم مره لان في نص مليار واحد بيعبد البقر على وجه الارض بكيت كم مره لان في مئات الملايين من الملحدين على وجه الارض بكيت كم مره لان في مليون واحد مليار واحد بل مليارات بيعصوا ربنا على وجه الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور وما قدر الله حق قدر يا جماعه كل كلمه من دول بتقول لنا قدر ربنا ايه كل كلمه من دول بتعرفنا جلال ربنا ايه كل كلمه من دول بتوصل قلوبنا بالله العلي العظيم كل كلمه من دول بتوصل قلوبنا بجلال الله بجلال الله بعظمه الله سبحانه وتعالى لو افتقرت مين هيغنيك غيره لو مرضت مين هيشفيك غيره لو اتظلمت مين هينصرك غيره جلال الله سبحانه وتعالى مين مره يبعت لك مرض عشان تفوق ومره يبعت موت واحد صاحبك عشان تفوق ومره يبعت لك نعمه ورا نعمه عشان تفوق كم مره سترك كم مره حفظك كم مره فتح عليك كم مره اكلك وشربك كم مره اكرمك الله سبحانه وتعالى الله مين هينصرك غيره مين هيشفيك غيره مين هيعطيك غيره مين هيعطيك العطاء اللي هو هيعطيه لك ونفخ في الصور نفخ ده ضمير ماضي يعني خلاص الموضوع انتهى بس يا رب ده احتمال يبقى لسه في الاف السنين في علمنا ما نعرفش نفخ يعني خلاص ده امر واقع هيحصل هيحصل الموضوع ده منتهي يا جماعه انت عديت ايه للامر الواقع ده عديت ايه للحظات الفاصله ديت ونفخ خلاص الموضوع انتهى عديت ايه لعطش يوم القيامه عديت ايه للمشي على الصراط عديت ايه لاول ليله في القبر عديت ايه للعرض على الله عديت ايه لوزن اعمالك على الله عديت ايه لتصفيه الحسابات على القنطره عديت ايه ستار بينك وبين جهنم يوم القيامه عديت ايه حجه ليكي امام الله عدينا ايه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق صعقه من في السماوات ومن في الارض مشهد الموت الجماعي المليارات الملائكة ومليارات البشر في لحظة واحدة كله بيموت السبع سماوات والأرض وكل المخلوقات بتموت صعق من في السماوات ومن في الأرض حتى الوحوش في الغابات حتى الحيتان في البحار كله بيصعق في لحظة واحدة مشهد موت جماعي الكون كله بيتحول إلى خلاص أموات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ده بنفخة واحدة الكون كله ما فيهوش نفخة شوفوا قوة الله وما قدر الله حق قدره ده قوة نفخة مخلوق من مخلوقات الله أمال قوة الله العلي العظيم تبقى إيه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ما بين النفختين لما ربنا يقول أنا الملك أنا الملك انا الملك اللي تعدى على حرمات ربنا فين كلهم اموات دلوقتي مستنيين لحظه البعث للحساب يا رب ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم نفخ يعني بنفخه كل مات وبنفخه كل حي ايه القدره دي ايه القدره المولى دي هي النفخه واحده هي نفخه هنا ونفخه هنا ولكن دي ربنا اذن انها تموت ودي ربنا اذن انها تحيي ايه القدره دي وفي صاعقه من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يجعل النفخه عليهم برد وسلام يا نفخه كوني بردا وسلاما على هؤلاء وهؤلاء ايه القوه دي يا جماعه يا جماعه وما قدر الله حق قدره كل واحد بيعصي ربنا لازم يقف ويشوف هو بيعصي مين انت معرضه عن مين لو ملك من ملائكه السماوات نزل وشاف حال الارض هيذهل هم مش عارفين هم بيعاملوا مين ولا ايه هم مش عارفين هم بيتجرأوا على مين ولا ايه في عصر الجرأة على الله اللي احنا عايشينه ونفخ في الصور فصعق كل لفظ من الفاظ القران بيزلزل قلبك ويحسسك من هو الله سبحانه وتعالى زي الارض العطشانه اللي هتموت على شويه ميه قلبك هيموت على ايه قران تنزل عليه ترويه وتحييه وتجيب الايمان فيه باذن الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه اخرى نفخه برضه فاذا اذا فجائيه اذا ازاي التراب دول بقوا بشر ازاي ال ال ال الطين والتراب ده بقى بشر فاذا هم هم هماهم هم هماهم اللي كانوا بشر قبل ما يبقوا تراب تاني في الدنيا فاذا هم قيام قيام يعني واقفين كل واقف ينظرون ينظرون قاعدين يبصوا للمشاهد اللي حواليهم مش متخيلين انا في الدنيا ما كنتش بشوف المشاهد دي خالص ما كانش ده الواقع اللي انا بشوفه هتشوف صور لاول مره في حياتك هتشوفها هتشوفي مناظر لاول مره في حياتك هتشوفيها هتشوف وقائع لاول مره في حياتك هتشوف الصور دي والالوان دي والاحداث دي والمناظر دي لاول مره لأول مرة فإذا هم قيام ينظرون قاعدين يقلبوا نظرهم وينظرون برضه يدوروا على مهرب مش لاقيين وينظرون برضه مستنين اللي هيحصل فيهم لأن هم خلاص مسلمين أمرهم محبطين مش هينفع يهربوا ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى الله أكبر فإذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها الارض هنا ارض القيامه يا جماعه طب ازاي ده ده القيامه ظلام لا هي على المعرض ظلام انما على المؤمن نور رهيب تخيلوا نور ربنا ينور للمؤمن وما ينورش للعاصي والمعرض والكافر طب ازاي يا رب زي ما كان اتنين اخين ممكن قاعدين الوقت في شقه واحد عايز يفتح برنامج ديني واحد عايز يفتح على قناه ثانيه ماشي قناه دينيه سبحان الله ده نور ربنا دخل قلبه وده ده نور ربنا لسه ما دخلش قلبه ان شاء الله يدخل في قلوبنا جميعا هدايه ربنا سبحانه وتعالى زي ما كان في الدنيا في بيت واحد وشارع واحد ومدينة واحدة ناس نور ربنا منور لها حياتها وناس عايشة في ظلمات أشرقت الأرض بنور ربها معجزة نور ربنا ينور لناس دون ناس وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الكل يفاجئ إن كل حاجة كانت مكتوبة وجيء بالنبيين والشهداء الشهداء هنا يا جماعة مش اللي ماتوا شهداء الشهداء اللي هيشهدهم تخيلوا تنزل الملائكة من السماوات السبعة فأثر من الآثار إن عدد ملائكة السماء الدنيا ضعف عدد سكان الأرض من الإنس والجن الجن والسماء الثانية ضعف عدد سكان السماء الأولى والسماء الثالثة ضعف عدد سكان السماء الثانية والسماء الرابعة ضعف عدد سكان السماء الثالثة ايه ده وكل ما تطلع أضعاف أضعاف كل الأعداد دي تتنزل ورا بعض وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون قضي بين الناس بالحق ووفيت كل نفس ما عملت هنا مش وفيت كل نفس بما عملت لا بما عملت يعني ايه انما وفيت كل نفس ما عملت يعني جزاء من جنس العمل يعني اللي انت عملتيه هتشوفيه يعني اللي انت عملته هتشوفه يعني زي ما عملت ربنا في الدنيا هتعامل في الاخره عملت زي هتعامل باكرام او بمهانه على قد ما عملت ربنا في الدنيا على قد ما عظمت مقام ربنا في قلبك في الدنيا هيعظم مقامك في الاخره على قد ما حبيت ربنا في الدنيا هتلاقي الملائكه مستنياك بحب في الاخره فقضي بينهم بالحق ف وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون معجزة يا جماعة يا جماعة الملائكة أحصت مليارات الأعمال على البشر واتكتبت في صحف مليارات البشر ولكن الملائكة ما تعرفش اللي في قلبك وانت بتعملي العمل ده الملائكة ما تعرفش اللي في قلبي الوقت وانا بتكلم عن ربنا هي كتبت ان انا اتكلمت عن ربنا انها ما تعرفش صادق ولا منافق الملائكة ما تعرفش اللي في قلبك وانت نازل تصلي العشاء والتراويح دلوقتي الملائكة ما تعرفش اللي في قلوبنا واحنا بنشتغل في الصحف بتدخل على ربنا صحيفتك مليانة أعمال بس من غير النية الله الله الوحيد في الكون اللي يعلم نية كل عمل اتعمل من كل عبد من كل جارحة العبد من مليارات البشر على مدى مئات وآلاف العصور إلى يوم القيامة من مليارات المليارات من الأعمال علم مذهل ربنا تدخل بالصحيفة يا جماعة ممكن اتنين يدخلوا بالصحيفة واحدة الاتنين عملوا نفس الأعمال واحد يدخل الفردوس وواحد يترمى في جهنم لأن الله يعلم من قلب ده عكس اللي يعلمه من غير اللي يعلمه من قلب ده يا جماعة يوم القيامة حسنة واحدة بتطيش 99 سجل سيئات ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها سيئة بتطيش الجبال الحسنات وتخليها بقى المنصورة ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها يا جماعة يوم القيامة تمرة تبقى حجاب عن النار كلها اللي لها سبعين ألف زمام وكل زمام سبعين ألف ملك يا جماعة يوم القيامة درهم يسبق مئة ألف درهم ليه قلبك وانت بتشتغلي يا إخواني ده علم مذهل علم مذهل انك تاخد تعرض على ربنا سبحانه وتعالى وانت كل عمل من الاعمال المسجله عليك ربنا يحاسبك عليه وعلى اللي كان في قلبك فيه يا ترى قلوبنا فيها ايه يا ترى واحنا بنسمع عن ربنا قلوبنا احوالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا صايمين كان حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا نازلين الجامع الوقت حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا بنقرا قران حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا بنسمع عن جلال الله حالها ايه يا ترى يا جماعه احوال القلوب هي دي اللي هتتحاسب عليها اساسا امام الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا يبدا مشهد التمايز بقى سيق يا جماعه تشبيه الام بالبهايم المتساقه وتشبيه لهم بالجنود اللي بتساق للحرب قهرا لان هم هيحاربوا جهنم الوقت هتحصل حرب جهنم هتهجم عليهم هيحاربوا ايه فيها وتشبيه ليهم بالمقهورين على امر الموت اسمه السوق لان الروح بتساق خارج الجسم قهرا عن صاحبها تشبيه لهم بالمقهورين سيق الذين كفروا الى جهنم لو واحد متسأل حبل الاعدام حالته ايه لو واحد متسأل فواد بركان بيغلي هيسقط فيها حالته ايه طب اللي بيساق لجهنم ده حالته ايه سيق الذين كفروا الى جهنم زمرا الزماره كانوا بيحطوها كده عقد كده او حاجه في رقبه الكلاب والعياذ بالله بتعمل صوت وبتعمل يعني يا جماعه يبقى الكلاب جهنم والعياذ بالله دول احط فئه تدخل جهنم المزمار اللي بيعمل صوت يدخلوا جهنم بصوت رهيب زمرة باصوات فضائح امام الخلق كلهم الملائكه بتاعت العذاب لما تشوف شكلهم تعرف ان دول يجب ان ينكل بيهم باشد العذاب داخلين باصوات صراخهم واصوات الملائكه فضائح فضائح امام الخلق كله زمرا يعني جماعات كل مجموعه على حسب الذنب بتاعها بتوع مخدرات غير بتوع جواز عرف غير بتوع مواقع غير بتوع معاصي السر غير بتوع غير بتوع كل حاجه غير التاني ربنا يعافينا ويعافي المسلمين ويتوب علينا جميعا يا رب يا اخواني المعاصي دي بتاعت الكفار مش بتاعت المسلمين يا أمة محمد المعاصي اللي أمة محمد بترتكبها دي مش بتاعتنا ده دي بتاعت الكفار المسلمين ما يعملوش كده أصلا اصلا ولا يتخيل انهم يعملوا كده ازاي خدنا المعاصي منهم ازاي خدنا حياة الغفلة منهم ده احنا ربنا ادانا القرآن الكريم اللي بيزلزل قلوبنا واحنا بنقراه واحنا بنسمع فهمه وتفسيره وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا زمرا يعني م- منقبضين متصاغرين قلبه مقبوض من منظر جهنم مقبوض متصاغر في احقر صوره ممكن يدخل عليها زمرا حتى اذا جاءوها حتى اذا جاءوها واذا انا للفجائيه لما شافوا منظر النار من بره حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها طب فتحت ليه كانت مقفوله عشان تبقى في قمه الغليان عشان لما تتفتح قمه الحر يخرج ويلفح وجوههم وفتحت ابوابها مش فتح باب ده دول احط فئه دول اللي هيتعذبوا في ابواب جهنم السبعه دول اللي هينادوا من ابواب جهنم السبعه والعياذ بالله حتى حتى للغايه فضلوا يعصوا ربنا حتى كان ده المصير ده مصير كل واحد عصى واعرض ونافق وبعد عن الله سبحانه وتعالى حتى هنا للغايه انت فكرك اخر الطريق اللي انت ماشي فيه ايه انت فكرك يا معرض عن الله انت فكرك يا مبارز الله بالمعاصي شاب دلوقتي يدعوه لحفله من حفلات الشباب يقول لهم الحفله فيها خمور يقولوا لا يقول لهم يعني ايه حفله dry يعني حفله dry دي عند الشباب دلوقتي يعني حفله بلا خمر وحفله wet يعني حفله والعياذ بالله فيها خمر حفله trance يبقى حفله بالمخدرات حفله pool pool party يبقى حفله بالحمام السباحه والخمور والعياذ بالله حفله ده واقع ناس واقع ناس احنا ما نعرفش عنه حاجه ممكن يعني اقصد ما بنشوفوش ولكن الواقع ده موجود وبيزيد وقوي وقوي كانت صدمة عبدة الشيطان فوقت المجتمع كله ان في حاجة بتحصل رهيبة بين الشباب في ناس بتدمر الشباب بتوعنا شباب الامة يا جماعة الوقت عاد معاصي لا تتخيل ولا تتصور الوقت وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ال- ال- الخازن هنا اللي هو السجان بقى سجانين جهنم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم آيات الطريق في اللغة يعني علامات الطريق اللي بتعرفك انت على الطريق ولا لا وبتقرب ولا لا يا جماعة القرآن ده علامات علامات ربنا بيعرفك بيها انت قريبة ولا بعيدة انت فين يا اللي مش راضيه تلبسي حجاب انت فين من كلام ربنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه ربنا بيقول لك انت جاهليه انت بتعملي افعال الجاهليه اعرضي نفسك على القران اعرض نفسك الليله في الجزء اللي هتسمعه في صلاه التراويح شوف علامات الطريق دي انت فين بتقول لك انت فين من ربنا انت قريب ولا بعيد انت صديق ولا ولي ولا بعيد ولا ايه ولا ايه عند الله سبحانه وتعالى ولا ايه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها تخيل ابواب النار السبعه اتفتحت كل باب داخله ما داخله من العذاب والعياذ بالله وفيما فيه من ريح السموم واللفح والعياذ بالله قال ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم يومكم اليوم اللي انتم بقيتوا فيه فعلا كان امبارح بيتقال هيجي النهارده جه مش معنى انك ما بتفكريش في يوم القيامه مش هتلاقي نفسك فيه مش معنى انك ما بتفكرش في اول ليله في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواها مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين ايديه سبحانه بتسأل بين ايديه سبحانه عن كل حاجه عملتها ونيتك في كل عمل وحل قلبك في كل عمل يا وينذرونكم حذروكم حذرتكم كتير قلت لكم كتير وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا اللي مش مصدق قريب او هتشوف قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل الله اعلم مين اللي قال قيل ادخلوا ابواب جهنم كلها يا رب يا رب ده الواحد ما يستحملش مس يا رب جهنم ده الواحد ما يستحملش يقرب منها يدخل ابوابها كلها ازاي يا رب ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا الله اكبر سيق هنا بقى يا جماعه تخيل بقى المشهد بقى عيش بقلبك بقى بعد المشاهد الرهيبه ديت اللي بينت لك وما قدر الله حق قدره اللي ما عرفوش قدر ربنا حصل لهم ايه اللي ما عرفوش جلالك يا رب اللي ما عرفوش قدرتك يا رب اللي ما عرفوش غناك يا رب اللي ما عرفوش رحمتك يا رب اللي ما قدروش صفاتك حق قدرها يا رب اللي كانوا عارفينك بالكلام بس يا رب مش بالافعال يا اللي تبرجتي يا اللي تبرجتي يا اللي يا اللي كشفت شعرك يا اللي اتعاملتي مع شباب خارج محارم الله سبحانه وتعالى انت دلوقتي لما سمعت ان كافر داس على المصحف برجليه في بلاد الكفر قلبك اتخلع ازاي المجرم يعمل كده ازاي انت دوستي على كلام الله انت دوست على ايات الحجاب بس هو داس عليها برجليه انت دوست عليها بعملك انت دوست عليها بسلوكك انت دوست عليها باخلاقك يعني ايه يعني يا جماعه الفرق بيننا وبين الكفار ايه هم بيدوسوا على كلام ربنا برجليهم وهم جهله كفار مش عارفين ده ايه احنا بنقول ده كلامك يا رب وبندوس عليه باخلاقنا وبسلوكنا وبتعاملاتنا فين اخلاق القران فين صدق القران فين امانه القران فين رحمه ال- ال- الخلق بالخلق بتاعه القران فين عباده القران فين نور القران في حياتنا يا جماعه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا يا سيق هنا بقى تخيل بقى اللي سايق مش مش واحد ولا ملك ده ملك طيب هو راكب على ايه راكب على النجائب طب راكب على النجائب ليه طب ما يجري يجري فين يا ابني يجري فين يا بنتي ده هو دلوقتي هو دلوقتي في الارض بيتحاسب على الساهره الارض لا يحاسب عليها الجنه فوق السماء السابعه انت فكرك انه هيوصل للجنه ده, ده عايز حاجه زي البراق اللي النبي عليه الصلاه والسلام طلع بيها سبع سماوات فبيركب على النجائب اللي عامله زي البراق كده اللي هتنقله لجنه الفردوس باذن الله سبحانه وتعالى وهو نفسه اعضاؤه نورت بالطاعه والايمان وبيتجه للجنه وعطور الجنه وروائح الجنه وكل باب من ابواب الجنه جاي فيه عطور غير التاني وحفلات الاستقبال مستنيه على ابواب الجنه وسيق الذين اتقوا الى الجنه ربهم الى الجنه زمرا الى الجنه انت لو رايح حفله تكريم ليك هيبقى حال قلبك ايه لو رايح الشاب اللي رايح رحله ولا حفله حال قلبه ايه ده رايح الجنه الجنه الى الجنه خلاص يا جماعه زمرا اصوات اصوات احتفاء الملائكه واصوات الافراح افراح وبهجة عشان الكون كله يشوف فرحتهم وتكريمهم زمرة جماعات حسب الاعمال اللي هم اجتهدوا فيها يا سلام اللي يبقى في الزمر دي كلها بقى زمرة مفيش حد يدخل الجنة لوحده كل واحد يدخل الجنة مع زمرة مع مجموعة شوف صحبة تدخل الجنة معاها صحبتك اللي انت معاها دي تدخلك الجنة صحبتك اللي معاك دي هتدخل معاك الجنة وفي زمرة ايه العباد عبادتك تدخلك في زمرة العباد الدعاء دعوتك تدخلك في زمرة الدعاء قيام الليل د... قيامك يدخلك في زمرة القوامين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا إذا هنا الفجائية مين اللي بيفاجئ هم بيفاجئوا بإيه هي دي الجنة يا رب هي دي الجنة يا رب النعيم المهول الباهر ده يا رب وكل ما الباب يتفتح دي الجنة يا رب عينيهم قاعدة تتخطف ما بين مشاهد النعيم كل ما الأبواب تتفتح وتتفتح وتتفتح دي الجنة يا رب ما كناش نعرف انها بالمنظر ده يا رب كل النعيم ده بقى بتاعنا حتى إذا جاءوها مفاجآت مذهلة تعبيرات ذهول ومفاجآت على وجوه المؤمنين والصالحين هي دي الجنة تخيلي نفسك وانت واقفة مذهولة هي دي اللي أنا اشتغلت عشانها وصمت عشانها وقمت عشانها يا هي دي الجنة يا رب حتى اذا مفاجاه ليه مفاجاه احنا خلاص خلصنا من العذاب اللي فات خلاص اهوال القيامه دي راحت فعلا معقوله والمفاجاه حتى اذا جاءوها خلاص وصلنا وصلنا اخيرا خلاص بعد ما عشنا الدنيا دي ياما تعبنا ياما صمنا وكنا عطشانين ياما قمنا وكنا تعبانين ياما جرينا في الدعوه وكان الله اعلم بحالنا وصحتنا وامورنا في الوقت ده ياما اقبلنا عليك يا رب ياما اقبلنا عليك وضحينا عشانك يا رب ياما سيبنا كل حاجه ياما اخترناك على كل شيء اخيرا وصلنا اخيرا الجنه أخيرا الفردوس أخيرا الأبواب الثمانية مفتوحة لينا يا رب يا كرمك يا رب يا كرمك ده احنا كل شغلنا يا رب كان عشان بس ما تعذبناش بنهارك كان عشان بس القبر ما يختلفش اطلعنا فيه كان عشان بس ما نخزاش قدامك ساعة العرض يبقى يا رب اعمالنا البسيطة دي تدينا بيها كل ده يا رب يا كرمك يا رب اخيرا وصلنا اخيرا ما عادش في قلق اخيرا ما عادش في خوف اخيرا ما عادش في حزن اخيرا مش هننام نبكي دموعنا تسيل على خدودنا يا ترى يا رب هنبات في القبر الليله صباحها الجنه ولا النهار اخيرا ما عادش في حزن على حاجه ولا قلق من حاجه ولا خوف من حاجه ولا ندم على حاجه اخيرا وصلنا اخيرا كل واحد يفتكر ساعتها اليوم اللي كان هينتكس فيه وكان هيسيب الطريق ده وكان يبقى زمانه في الطريق التاني مع زمر جهنم كل واحدة ساعتها تفتكر الليلة اللي اتحجبت فيها الليلة اللي اتحجبت فيها وكانت لو فضلت متبرجة والعياذ بالله في جهنم إلا أن يعفو الله كل واحد ساعتها يفتكر يوم ما كان هيسيب الطريق والالتزام وقال أنا اتخنقت وما عدتش قادر أنا لازم أعيش زي الناس أنا لازم أبقى زي غيري وبعد كده ربنا ثبته يفتكر لو كان انتكس كان حصل إيه تفتكر لو كانت فضلت عاصية كان حصل إيه يفتكر لو كان بعيد كان حصل إيه أخيرا وصلنا بعد كل العقبات بعد كل الشهوات بعد كل التضحيات بعد كل القلق والخوف والرعب من ان ما يتغفرش لينا اخيرا وصلنا حتى اذا جاءوها وصلنا يا رب وصلنا لك يا رب نجحنا نجحنا يا رب نجحنا وصلنا لك وسبنا كل حاجة عشانك يا كريم يا رب حتى للغاية أخيرا وصلوا لغايتهم أخيرا وصلوا لحلم عمرهم أخيرا وصلوا لأحلام حياتهم حتى إذا جاءوها أخيرا الجنة بلمسها بإيدي باكل من ثمارها ببقي باخد كل حاجة فيها في حضني حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ياه ده كان منظرها من بره مذهل امال لما اتفتحت الابواب وبني النعيم وخرجت العطور وبنت القصور وبنت الانهار وبنت الرياحين عايزين ندخل يا رب وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها اللي هم بقى امناء على كنوز الجنه الرهيبه العظيمه قال لهم خزنتها الملائكة اللي وصلتهم على النشائب تسيبهم هنا بقى وتسيبهم لملائكة تانيين هم دول اللي هيحتفلوا بيهم وهيكرموهم وهيرفعوهم وهيسلموهم نعيمهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يا سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بسلام امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بلا حساب ولا عذاب امتى يا رب هنرتاح من الدنيا وتعب الدنيا وسجن الدنيا عارفين الشاب اللي قاعد يذاكر في الامتحانات ومستنيه بورتو مارينا ولا ولا ولا بورتو السخنه ولا ولا مسافر اي قريه من قرى الساحل ومستني ومستني فارغ الصبر وحاسس انه مسجون احنا كده يا رب الوقت يا رب احنا يا رب بنطيعك في الدنيا وبنصبر على لأوائها ويا رب احنا مستنيين الجنه بفارغ الصبر احنا مسجونين يا رب احنا حاسين ان احنا مسجونين في الدنيا دي سجن المؤمن عايزين يا رب جنتك يا رب بلغنا جنتك يا رب بلغنا جنتك يا كريم يا رب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها س... أنت متخيل المشهد الخزنة دول جمالهم إيه ونورهم إيه والأبواب والحفلات ومعازف الجنة الجنة فيها معازف رهيبة مش المعازف الحرام بتاعت الدنيا ده معازف مذهلة أحد إخواننا وكان مريض يعني مريض نفسي وتعبان نام حلم بأصوات معازف معازف زي معازف الجنة صاحي من النوم هيموت هيموت من جمالها هيموت مش قادر يتخيل ان في الحان في الوجود ممكن تبقى بالجمال ده متخيلين المنظر والاحتفالات والانوار والبهجه والفرح وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها اللي بيدخلها هو الطيب بس لما ثمر الطيب يبقى استوت كلها انت الايمان في قلبك استوى المريض لما يشفى يقول لك طبت الطبيب اللي بيطيب اسمه طبيب يعني اللي راق من امراض القلوب اللي ما عادش عنده امراض شهوات اللي ما اتعلقتش بالدنيا اللي ما كانش شاب اغلى عندها من ربنا ما قدر الله حق قدره اللي عندها ولا دخل من ربنا اللي عنده قدر عربية اغلى من ربنا اللي عنده قدر عمارة اغلى من ربنا مين يا جماعة مين اللي يقدر ربنا حق قدره مين اللي يقول له انت اغلى حاجة في حياتي يا رب مين اللي يقول له انت اعظم شيء في حياتي يا رب مين اللي يقول له اولوياتك ايه اولوياتك انك تتجوزي شاب عامل دوجلاس و- و body build و- و- وبعد كده ربنا يرزقكم اطفال شبه العيال بتوع البامبرز و- ودي اولوياتك ده اول حاجه بتحلمي بيها ولا اولوياتك ايه اولوياتك ايه انك انت تخلص من المادتين بتوع الكليه وانك انت تنجح طب وبعد كده اللي بعد كده ايه ربنا بيقول هو الاول هو الاول ربنا لازم يبقى الاول في حياتك ربنا لازم يبقى الاول في حياتك وما قدر الله اللي قدروا ربنا حق قدره ادهم ايه اللي قدروه سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها طب اللي ما طبش طب اللي قلبه جواه أمراض تعسير ألم الموت يطيب قلبه طب افرض بعد الم الموت ما طابش ضمه القبر وعذاب القبر طب افرض ما طابش عذاب عذاب الصراط وال... واهوال القيامه طب افرض يدخل جهنم لغايه ما امراض قلوبه تتطهر زي ما الخبث اللي جوه سبيكه الذهب ينزل بقى الذهب 100% ادخل الجنه محدش هيدخل الجنه غير وهو سبيك الذهب 100% طيب قلبك من الوقت جاهدي على قلبك من الوقت اجتهد على اصلاح قلبك من الوقت طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله مش عباده بقى ده, ده ثناء على الله بحب الذي صدقنا وعده ربنا صادق الوعد يا اخواني ربنا صادق الوعد وكل الكلام ده هنشوفه بعينينا لو مشينا في طريق ربنا وأد- واورثنا الارض ليه ربنا سمى الجنه وراثه اول حاجه لان الوراثه دي كان واحد في شحات بكره بقى مليونير في لحظه ورث مليون جنيه انت ما بين اهوال القيامه وما بين دخول الجنه ايه مفيش تاني حاجه لان الوراثه دي بلا تعب بلا تعب بقى عنده 100 مليون انت ما تعبتيش عشان الجنه يا جماعه الجنه بقى كل شغلنا ده ما, يست... ما يجيبش الجنه تالت حاجه الوراثه ديت تقسيم الورث مش ازاي ده غير دي غير ده غير ده انت بالظبط كده ربنا هيدي لكل واحد في الجنه نصيب غير التاني على حسب عمل وقبول ربنا ليه سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى الوراثه يا جماعه 999 كافر بيروحوا جهنم يعني 999 في الالف من نعيم الجنه بلا سكان كان الجنه مخلوقه ليهم وبلا سكان تخيلوا اللي هتورثه من دول اكبر بكتير من نعيمك انت نفسك في الجنه الوراثه ملكيه اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء بعض المفسرين قال اورثنا الارض بقينا ملوك في الدنيا مسكنا ملك الدنيا نتبوأ من الجنه بقينا ملوك في الجنه نتبوأ ارتفعنا على عروشها يعني ملوك في الدنيا وفي الاخره جنه الدنيا والاخره الطريق بتاع الطاعه ده جنه الدنيا والاخره ملك الدنيا والآخرة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يا زي ما احنا لينا نعيم هم ليهم نعيم بقى ده نعيم الملائكة يفضلوا يطوفوا حافين قريب من العرش قوي يفضلوا يطوفوا ويسبحوا ربنا ويناجوا ربنا سبحانه وتعالى هو ده نعيمهم وربنا بيقول وترى كأن دي بشرى للنبي انه هيشوف المشهد ده في الجنة يعني هيبقى في اعلى اعلى عليين في الفردوس الاعلى فهيشوف اللي بيطوف حوالين عرش الله لان ال- عرش الله سقف الفردوس الاعلى بشرى للرسول عليه الصلاه والسلام بعلو مقامه في الجنه وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كنا الليله يا جماعه مع وما قدر الله حق قدره الليله اتكلمنا اللي قدر ربنا حق قدره حصل خد ايه واللي ما قدرش ربنا حق قدره اتحرم من ايه كنا بنتكلم الليله يا جماعه مع ازاي انك لازم تعرف هو مين من هو الله من هو الله يا جماعه حل معاصي المجتمع دي كلها ان احنا نعرف من هو الله ان احنا نقدر الله حق قدره النهارده اتكلمنا من هو الله اتكلمنا هو مين بكره هنتكلم انت مين وانت مين بكره هنواجه بعض بحقيقه بعض بكره هنعرف حقيقتنا قد ايه هنعرف احنا مين يا جماعه بكره باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى في محطات التوبه قلت لكم ان الدوره بتاعتنا ديت محط مراحل في مرحله اليقظه هندخل منها ان شاء الله على المرحله الثانيه اللي هي التخلص من المعاصي وفي ثالثه ورابعه ان شاء الله كل مرحله محطات احنا دلوقتي في المحطات بتاعت اول مرحله امبارح كانت اول محطه نقف على بابه ونقول اقبلني يا رب محطه النهارده ان احنا نعرف هو مين بقى احنا واقفين على باب مين احنا سيبنا المعاصي عشان مين احنا مقبلين على مين لانك لو عرفت مين ربنا هتسيب الدنيا واللي فيها عشانه لو عرفنا مين ربنا مشاكل حياتنا كلها تتحل لو عرفنا عظمه ربنا يا جماعه كل حاجه في حياتنا هتتغير من هو الله ده المعنى اللي نعيش معاه ان شاء الله باذن الله هسيبكم ان شاء الله برضو ثلاث ساعات او اربع ساعات يعني وباذن الله سبحانه وتعالى هنلتقي يعني في حدود الساعه 11 ان شاء الله 11 11 ودقائق معدوده باذن الله سبحانه وتعالى عشان تفتح لي قلبك وتفتحي قلبك وعشان باذن الله سبحانه وتعالى يعني نبدا بقى يا جماعه نبقى اسره نبقى اسره يبقى كل المؤمنين والمتدينين واللي عايزين يوصلوا لربنا اسره واحده فاتحين قلوبهم لبعض وخايفين على بعض عايزين نعيش في صلاه التراويح ده ايه والعشاء ده ايه من هو الله من هو الله سبحانه وتعالى عايزين نعيش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما نلتقي مع بعض ان شاء الله بكره حلقه انت مين يعني قبل ما اسيبكم انا عايز اوصيكم توصيه عمليه تقرب قلوبنا من ربنا بالطاعات احنا في رمضان يا جماعه في رمضان ومن اجمل المشاريع اللي قلت لكم عليها يعني قلت لكم ان انا بحبها حب رهيب رهيب والله يا اخواني مشروع تفطير الصائمين مشروع اطعام الصائمين وتفطيرهم عشان كده جايب لكم الليله ان شاء الله مشروع لتفطير الصائمين في جمعيه من الجمعيات الكبيره بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى مشروع لتفطير الصائمين ان كل مبلغ هتتبرع بيه هيفطر بيه ناس في مستشفى في موقف على طريق سريع في في في اي مكان من الاماكن فقير اسر فقيره يروح لهم الفطار وجبات جاهزه مطبوخه لغايه عندهم ويبقى في ميزانك ان شاء الله باذن الله ونبقى شركاء في الاجر باذن الله سبحانه وتعالى الرقم الخيري للتبرع لافطار الصائمين انا كلمتكم من كذا اسبوع عن شنط رمضان قلت لكم عايزين نعمل 20000 شنطه باذن الله سبحانه وتعالى بفضل ومنه الله اتوزع لغايه دلوقتي 12000 شنطه بفضل ومنه الله لسه 8000 عايزين نجيبهم الرقم اللي هديه لكم ان شاء الله لتفطير الصائمين وللتبرع لشنط رمضان 019 4 اتنانات 101 019 أربع اتنانات يعني اتنين اتنين اتنين اتنين مية وواحد يعني واحد صفر واحد صفر تسعتاشر اتنين اتنين اتنين اتنين واحد صفر واحد بإذن الله سبحانه وتعالى نتبرع يا إخواني بإذن الله سبحانه وتعالى نتبرع بإذن الله لوجه الله سبحانه وتعالى بحيث حياتنا تتملى بالثواب يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم ارزقنا التوبة الصادقة يا رب اللهم ارزقنا التوبة الصادقة يا رب اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب اللهم تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال ونساء المسلمين اللهم اهد أطفال المسلمين اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اكلأنا برعايتك وحفظك اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب اشرح صدورنا للهدى يا رب يا رب أقل عثراتنا يا رب يا رب اهد قلوبنا يا رب يا رب سلنا إليك يا رب يا رب افتح على قلوبنا بالإيمان يا رب يا رب تب علينا الآن جميعا يا رب اعتق رقابنا من النار الآن يا رب اعتق رقابنا من النار الليلة يا رب يا رب يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي